وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نبدأ ومن الله عز وجل نستمد العون والسداد القراءة في هذا الكتاب المبارك الاعتصام للإمام المحقق الأصول النظار الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي الغرناطي توفي عليه رحمة الله سنة تسعين وسبعمائة وهذا الكتاب من كتب الأصول بل من أمتع كتب الأصول شأنه شأن كتاب الموافقات أيضا للإمام الشاطبي عليه رحمة الله سنبدأ بالقراءة في الباب الأول في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظا كله جاب الباب الباب الأول في تعريف البدع وبيان, وبيان معناها وما اشتق منه لفظا وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق ومنه قول الله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق متقدم وقوله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل أي ما كنت أول من جاء بالرسالة من الله إلى العباد بل تقدمني كثير من الرسل ويقال ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق وهذا أمر بديع يقال في الشيء المستحسن الذي لا مثال له في الحسن فكأنه لم يتقدمه ما هو مثله ولا ما يشبهه اكتب في الهامش ده كله هذا باعتبار اللغة لأن في الشرع هيجي لنا اختلاف كده باعتبار اللغة ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع وهيئتها هي البدعه وقد يسمى العلم المعمول على ذلك الوجه بدعة فمن هذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة وهو إطلاق أخص منه في اللغة حسب ما يذكر بحول الله يقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة حكم يقتضيه معنى الأمر كان للإيجاب أو الندب وحكم يقتضيه معنى النهي كان للكراهة أو التحريم وحكم يقتضيه معنى التخيير وهو الإباحة فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة مطلوب فعل ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخريين لكنه على ضربين بالراحة كده مع بعضنا ومش عاوزين نستعجل في الكتاب يعني لو خد مننا سنة يبقى احنا فعلا رجاله وسنتين برضو الوصف ما زال اما اكتر من كده تبقى عيبه في حقنا ومن اجل ذلك دقق قوي واكتب في الهامش واكتب انت عاوز تكتبه بحيث تستوعب الكتاب بيقول ايه ثبت في علم الاصول ان الاحكام المتعلقه بافعال العباد واقوالهم يعني معناه كل فعل وكل قول يصدر من الآدمي إما أن يكون مأمورا به وإما أن يكون منهيا عنه وإما أن يكون مأذونا له في فعله أو في تركه ده الكلام ده باعتبار حكم الله عز وجل على أفعال وأقوال المكلفين ومن أجل ذلك أي فعل أو أي كلمة تصدر من آدمي لابد أن يكون لها هذا الوصف من ثلاثة إما مأمور به وإما منهي عنه وإما مخير بين الأمر وبين الإيه وبين النهي اللي هي الأحكام التكليفية الخمس اللي هي الوجوب واخد بالك أو ساعات بيقولوا عليها الفرضية بعد ذلك الاستحباب بعد ذلك الإباحة بعد ذلك الكراهة بعد ذلك الإيه؟ التحريم كل أقوالنا وأفعالنا التي تخرج منا باختيارنا واضحة؟ طب إن خرج القول أو الفعل بغير اختيارك لا يخرج حكما طب إن خرج الفعل والقول منك بغير قصد منك أي بخطأ ها؟ لا, لا يصب بشيء واضحة يا أخوانا يبقى حينما نقول قول والفعل نعني به أي خرج هذا القول والفعل من الإنسان باختياره باختياره يقول ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة حكم يقتضيه معنى الأمر يبقى الأمر سواء للإيجاب أو الندب وحكم يقتضيه معنى النهي معنى كلمة يقتضي أي يدل عليه يبقى الأمر يدل على الوجوب أو الاستحباب والنهي يدل على التحريم أو يدل على الإيه؟ على الكره ده العلماء أخذوه من علم الأصول فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد هذه الأقسام الثلاثة مطلوب فعله ومطلوب تركه ومأذون في فعله وتركه والمطلوب تركه لم يطلب تركه إلا لكونه مخالفا للقسمين الأخريين إيه هما القسمين الأخريين؟ اللي هو إيه؟ اللي هو مطلوب فعله أو مأذون في فعله أو تركه مش هما ثلاث أقسام مطلوب الفعل مطلوب النهي مأذون في الفعل والنهي فقال ان المطلوب تركه اللي هو المحرم فعله ده ليه لانه مخالف للامرين الايه الاخرين واضح مخالف لمين مخالف للمطلوب ومخالف للايه انت معايا يا احمد ولا مش معايا مخالف للمطلوب فعله ومخالف للمأذون في فعله وايه وتركه قال لكنه على ضربين لكنه هي الضمير عايد على مين على المطلوب تركه على ضربين أحدهما أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك ينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر عن غير ذلك وهو وإن كان وهو إن كان محرما سمي فعلا معصية وإثما وسمي فاعله عاصيا وآثما وإلا لم يسمى بذلك ودخل في حكم العفو حسبما هو مبين في غير هذا الموضع ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين يعني عاوز يقول ايه الإمام يريد أن يقول إن إحنا طالما إن هذا الفعل مطلوب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة كلمة مخالفة خاصة أي دل الدليل الخاص على كونه مخالف يبقى عندي دليل دل إن النظر للنساء محرم أو مخالف وأكل الربا محرم إلى غير ذلك من المحرمات طيب بيقول في هذه الحالة وهو إن كان محرما معنى كلمة محرما يعني دل الدليل الشرعي على تحريمه طيب هل في منهي عنه لم يدل على التحريم نعم يدل على الايه الكراهه واخد بالك في هذه الحاله سمي فعلا معصيه واثما يبقى الفعل نفسه هنسميه معصيه او اثم او ذنب او كبيره او شرك او كفر دي كلها اسماء لشيء واحد فقط طيب وسمي فاعله عاصيا واثما والا لم يسمى بذلك طبعا هنا الإمام بيقول وسمي فاعله عاصيا وإثما وإلا لم يسمى بذلك عاوز يقول إيه يريد أن يقول يستحيل أن توجد معصية بدون عاصي ولا ممكن ها لازم عشان يكون فيه معصية لابد يكون فيه فعل ولكن الفعل يوصف بأنه معصية بدون فاعل في الأذهان فقط صح يعني نقول إيه الزنا محرم ده في الأذهان ولكن بقى عشان نقول الزنا محرم يلزم ايه زاني وزانيه عياذا بالله يبقى في هذه الحاله لما قال ان فاعله يسمى عاصيا واثما هذا باعتبار الوجود اما ان الامام يقصد ان كل من فعل معصيه اثم ما يقصدش كده وضحت ولا لا تاني ركزوا على بالي فيكم انا عندي الفعل المجرد بيوصف بال- بالحرمة أو بالفرضية أو الكراهة الوصف ده في الأذهان ولا في الواقع ها مفهومة في الأذهان يعني إيه؟ يعني بقول الربا حرام طب وفين الربا مش لازم يكون آه آه، آخذ ومعطي والفلوس اللي في وسطهم مظبوط كده عشان أقول لي يبقى جريمة الربا تمت يكن بقول الربا حرام والشرك إلى غير ذلك كل ده في الأذهان طب نتكلم في الواقع لابد أن يكون هنا فاعل فهنا ال- ال- ال- الإمام الشاطبي يقول وسمي فاعله عاصيا وإثما وإلا لم يسمى بذلك باعتبار حدوث المعصية في الواقع وإلا احنا الأصل اللي ماشيين عليه ومنه ما عليه الإمام الشاطبي أن ثبوت الحكم على الشخص بعينه بالحرمة وبالتأثيم يلزم منه إيه؟ إقامة الحج صح يا اخوانا كده يلزم منه ايه اقامه الحجه فليس كل من شرب الخمر عاصيا وليس كل من وقع في الشرك مشركا بل لا بد من ايه من اثبات الحج على الشخص حتى يكون الاثم متحقق عليه بالفعل او الوصف منطبق عليه سهله ولا صعبه دي طب الحمد لله ولا يسمى بحسب الفعل جائزا ولا مباحا لأن الجمع بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين يعني ما ينفعش أبدا نقول إن آه، آه، النظر إلى النساء آه، جائز وفي نفس الوقت محرم ما ينفعش أن هذا جمع بين متناقضين الثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك معايا تامر طيب يبقى النهي الأول نقرأها تاني مع بعض كده أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة مع مجرد النظر يبقى أدلة شرعية طيب هنا بيقول أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة إيه؟ ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدواب ونحو ذلك يبقى هنا الإمام جاء النوع الثاني من التحريم مش علشان هو مخالف للنص في الظاهر لا ده مخالف للنص من جهات معينة يعني مثلا يريد أن يقول ماذا الشارع الحكيم أمرنا بالصلاة كويس فجاءت المخالفة منين الراجل صلى ولكنه صلى لغير القبله يبقى منهي عنه ولا مش منهي منهي عنه في في اصل الشيء ولا في جهه من الجهات اه احسنت طيب الشرع امرنا بالوقوف بعرفه في الحج فهو وقف بعيدا عن عرفه او وقف بعرفه في غير يوم التاسع منهي ولا مش منهي منهي من جهه الايه من جهه الزمن وهو ده منشا البدع فاكرين لما احنا قلنا قبل ذلك لكي يكون العمل مشروعا بعد الإخلاص المتابعة في ستة أوجه فاكرينهم اللي هم السبب والجنس والقدر وال... والكيف والزمان والمكان هو ده اللي يقصده الإمام يبقى يقول يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة يبقى مش مخالف لظاهر التشريع من كل جهه يعني عندك مثلا آه، الله عز وجل حرم الربا الربا محرم من وجه ولا من كل الوجوه محرم كله الشرك محرم كله واخد بالك آه، آه، الغيبه والنميمه محرمه كلها الكذب محرم كله يبقى مساله التحريم من ب- لظاهر النص دي المحرمات اما التحريم من وجه دون وجه اخر هو ده منشا البدع في دين الله عز وجل الذي هو اصل هذا الكتاب لذلك اللي هيستوعب هذا الكتاب على قدر استطاعته ويخلص فيه ان شاء الله لا يشكل عليه شيء قط في السنه ولا في البدعه طيب يقول والثاني أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه مخالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب الحدود وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينة أو الأزمنة المعينة مع الدوام ونحو ذلك نعم لا الشارع عز وجل جعل في العبادات حدودا معينة طيب اكتب في الهامش اه هتجيلها اكتبها في الهامش والحدود في لسان الشرع يقصد بها ثلاثة معاني الأول بعض العقوبات المقدرة شرعا لبعض الذنوب بعض العقوبات المقدرة شرعا لبعض الذنوب ها مثل ماذا يا أبا عائشة ليس معي م- ها آه حد الزنا والسرقة ده النوع الأولاني يا أخوان الحدود لها ثلاث معاني في الشريعة طيب أسأل قبل ما أقول ثلاث معاني لها ثلاث معاني كيف نحدد المعنى المراد يا عبد الله ها انا بقول لك في لها في الشرع ثلاث حاجات انا عاوز احدد المراد منها اعرفه ازاي ما تقول يا واد السياق ايوه من خلال ايه السياق فمثلا نقول ايه حد الزنا حد السرقه يبقى معروف اما الرجم واما الجلد واما الايه القطع طيب النوع الثاني من الحدود تطلق الحدود ويراد بها نفس المحرمات نفس الايه المحرمات ومنه قول ماعز بن مالك الأسلمي للنبي صلى الله عليه وسلم أصبت حدا فأقم في كتاب الله حد هنا معناه إيه اللي هو اللي هو الذنب اللي هو الايه؟ اللي هو الذنب ومثله ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها نعم النوع الثاني طيب النوع الثاني من كلمه الحدود الكلام ده مهم والمعلومات دي ما تضيعش منك تطلق الحدود ويراد بها نفس محارم الله أو الأشياء التي حرمها ربنا عز وجل مثال ذلك قول ماعز أصبت حدا فأقم في كتاب الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي متفق عليه عند مسلم والبخاري من رواية النعمان مثل القائم في حدود الله والواقع فيها يبقى هنا الايه الذنوب والمعاصي النوع الثالث بقى تطلق الحدود ويراد بها جمله ما أذن الله في فعله سواء على الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة ف... تاني الحدود تاني جملة ما أذن الله في فعله سواء على الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة فإذا تخطى الإنسان جملة المأذون فيه فقد تعدى الحدود من من هيملينا بقى الكلام الثاني اقوله تاني واطلب ومن حقه لحد ما يسمعني صح تاني الحدود تطلق ويراد بها جملة ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرض أو الاستحباب أو الإباحة فإذا تخطى الإنسان حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود فقد تعدى الحدود هجيلك دلوقتي ليه قلنا طلاق بدعي وطلاق سني من هنا يبقى الشارع أذن لنا بإيه؟ بتوزيع الميراث وأعطى دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا طب إحنا تخطينا حدود المأذون فيه يبقى تعدينا الإيه؟ الحدود ها وابتدعنا في دين الله واخد بالك؟ يبقى ربنا عز وجل قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وفسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدتهن أي مستقبلات العدة يبقى قال لك طلق أنت حر ما حد يقول لك حاجة واخد بالك ولكن طلق في حدود معينة أن تكون طاهر ولم تمسها حامل ظهر حملها دي الحدود طيب حائض تعديت الحدود نفساء تعديت الحدود طاهر وأتيتها ولم يظهر حملها تعديت الحدود أدي معنى كلمة من جهة ضرب الحدود وضحت يبقى المعنى الثالث آه، معنى هنا كلمة جهة ضرب الحدود المعنى المراد منها أي نوع من أنواع الثلاثة أيوة يا تامر السؤال تاني ماشي قول الإمام الشاطبي آه، من جهة ضرب الحدود اه اللي هو المعنى الثالث ها، واضحه يا اخوانا الله يبارك فيكم يا اخوانا ال- في مقدمه المسجد الاخرى واضحه الامور دي ماشي يقول الامام وهذا هو الابتداع والبدعه يبقى الابتداع والبدعه جاء من جهه ان الشرع نهى عن هذا الشيء من جهه معينه وليس من كل جهه طب لو ان الشرع نهى عنها من كل الجهات تبقى ايه معصيه تبقى ايه مع... لا فرق ما تقولش محرم تقول ايه معصيه واخد بالك لان سياتينا ان شاء الله الفرق بين البدعه وبين الايه المعصيه واضحه يا اخوانا طيب وهذا هو الابتداع والبدعه ويسمى فاعله مبتدعا مبتدعا ها اي نعم مثل اثما واحنا قلنا اهو آه، قول الكفر لا يلزم كفر القائل صح وفعل الكفر لا يلزم فعل الايه الكافر لا يلزم كفر الفاعل يقول فالبدعه اذا عباره عن طريقه في الدين مخترعه ده التعريف ده ده اضبط تعريف ذكر في تعريف البدعه تعريف الامام الشاطبي والكل يعول عليه يقول طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه تعرف البدعة تاني اهو طريقة مخترعة في الدين أو طريقة في الدين مخترعة مخترعة أي من قبل نفسه ليس له فيها سلف تضاهي الشرعية أي تشبه الشريعة من بعض الوجوه يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل وعلشان كده قلنا إن الجهم بن صفوان كفر مبتدعا ولم يكفر لأنه فعل معصية واخد بالك ببدعه ابتدع في دين الله يعني ايه انكر صفات الله متقربا الى الله ادي الفرق بين صاحب البدعه و- و- وال- وال- والمعصيه المعصيه بيفعلها ويع- وعارف ان هو بيعصي ربنا عز وجل اما المبتدع يظن انه يتقرب الى ايه الى الله عز وجل وسوف ياتي في الباب الثاني النصوص الشرعيه المحذره من البدعه طيب تاني التعريف تاني طريقه مخ في الدين مخترعه ده ينحفظ يا اخواني هذا التعريف ينحفظ صم طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل يقول الإمام وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى البدع ايه ب- ايه العادات بقى خليك معايا اي فعل يصدر منه منك او قول بنقسمه باعتبار ما امر به ربنا عز وجل على الدوام او لا الى قسمين اما عباده واما ايه عاده اي افعالنا كده اما عبادات واما ايه عادات وقلنا بالنيه الحسنه تتحول العاده الى ايه الى عباده واخد بالك انا ماشي اطلع رجلي ورا ورجلي قدام ودرعت مع رجلي خلاص بمشي يمين بمشي شمال دي كلها عادات ولكن حينما اتقيد بما قاله ولي الامر وامشي للمساجد ولدروس العلم اصبح المشي في اصله عاده ولكنه انقلب بالنيه الصالحه الى ايه؟ الى عباده وسوف ياتينا ان شاء الله من كلام الامام الشاطبي ان البدعه ايضا تكون في العادات كما انها في العبادات وهذا مهم جدا لأنه سيتولد منه وسائل الدعوة توقيفية سيأتي هذا في ثنايا الكتاب بإذن الله طيب وأما على رأي من أدخل الع- الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول يبقى ده تعريف تاني البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية واخد بالك طب الفرق بين هنا وهنا ايه هو شال كلمه آه المراد تعبد لله ويقصد بالطريقه الايه الشرعيه يبقى في هذه الحاله كان الامام يريد ان يقول اه اذا سلكت في العادات ما تريد منه بالعبادة بالعبادات فإذا أخللت في السلوك ستكون ابتدعت في دين الله عز وجل ب- بمعنى ازاي أنا رايح المسجد واخد بالك أمشي مشي للمسجد المشي عادة ولا عبادة كويس فهو رايح المسجد يصلي نوى التقرب إلى الله بالمشي مأجور صح ولكن ركز معايا بقى اخترع كيفية معينة يسلكها أثناء المسير إلى المسجد فقط ها ها يبقى بدع في العادات يعني قال إيه مثلا يعني قال انا بمشي طول النهار ايديا ايديا جنبي وانا رايح الجامع عملت كده كل واحد يشوفه اه ده فلان رايح الجامع لما هو اخترع هذه الطريقه يبقى ماله ها وضحت ولا لا فهمت يا مشايخ دي طيب الله يبارك لكم احنا بالراحه بحيث نستوعب الكتاب لان الكتاب صعب جدا واخدين بالكم فعاوزين نمشي فيه بشيء من التؤدة ونصيحه من اخيك روح ذكره وانت بتذاكر بقى ايه ت- تخيل كده وانا بسمع وانا عمال ازعق لك واخد بالك واكتب الكلام ده كله بحيث تستوعب هتفرق معاك كتير لو فهمت الكتاب ها معايا يا اخوانا كده طيب واما على راي من ادخل الاعمال العاديه في معنى البدعه فيقول البدعه طريقه في الدين مخترعه تضاهي الشرعيه يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه وضحت عرفت بقى هيروح الجامع ازاي و- وغير كده بقى زي عارفين زي بالظبط آه، في الجيش يقول لك المشيه المعتاده ومشيه الجنازه آه، محدش راح الجيش احنا رحنا كنا عسكري خدمه ملناش حل واخد بالك فكان يعلمنا ايه المشيه المعتاده مشي كده ماشي نعمة لكن مشية الجنازة جبتها منين؟ في مشية كده اسمها مشية الجنازة واخد بالك؟ اه يبقى المشي في الجنازة الأصل فيه الإيه؟ أنه إيه؟ عادة ولكن أنا مشيت تقربا إلى الله عز وجل آه، آه، ب- آه، بالتزام النص وشيع جنازة المتوفى ولكن مشيت بقى بطريقة معينة متكتف في بعضي هو ده البدعة معايا مشايخ كده؟ طيب يقول ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد فالطريق والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رسم للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأنها فيه تخترع وإليه وإليه هي الضمير عايد على إيه؟ على الدين وإليه يضيفها صاحبها وأيضا فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا على الخصوص لم تسمى بدعة مخترعة في الدنيا و- وقام جايب مثال كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم عملنا مصانع وعملنا ماكينات وعملنا كذا وعملنا كذا دي كلها اختراع في الدنيا واخد بالك ولكن ما قصدنا بها التعبد إلى الله أضرب لك مثال أوضحها لك أول م- مثلا يعني واحد عنده آه، مخرطة مخترعة ولا مش مخترعة؟ وبيخرطش عليها الا الحاجات المشروعه كويس وقال بس ركزوا في الكلام ده كويس وقال انا هتقرب الى الله بالمخرطه بذاته هتقرب بالمكنه بتاعتها وبالاقلام وبالكهرباء وبتاع وكم مبتدع في دين الله لان هذه الاشياء لا يتقرب اليها بذاتها ولكن بما ايه ها بما يتولد منها من نفع للاسلام والمسلمين بعكس اتقرب الى الله بالصلاه بذاته وضحت ادي معنى احداث الصنائع في الدنيا المخترعه يتقرب لها بذاتها مرفوض واخد بالك اما يتقرب بما يتولد منها بالنفع هذا لا باس به يقول ولما كانت الطرائق في الدين اللي هي السلوك الذي يمشي عليه الانسان متقربا الى الله تنقسم فمنها ما له اصل في الشريعه ومنها ما ليس له أصل فيه يبقى ممكن كده تكتب في الهامش تنقسم الوسائل المقربة إلى الله إلى ما له أصل في الشريعة وما ليس له أصل في الشريعة نعم الإضافية نعم بس ما تحاولش تستعجل ومنها ما ليس له أصل خص منها ما هو المقصود بالحد وهو القسم المخترع أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدمها من الشارع إذ البدعة إنما خاصتها أنها خارجة عما رسمه الشارع ده اللي هي بيسم... هنسبق شوية بيسموها البدعة الأصلية يعني أتى بشيء الشرع ما تكلم عنه قط مطلقا لا من قريب ولا من بعيد وبهذا القيد انفصلت عن كل ما ظهر لباد الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو والتصريف ومفردات اللغة وأصول الفقه وأصول الدين وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع بس سؤال كده العلوم ديت اللي هي النحو والتصريف والبلاغ والتقديم والتأخير والأصول والنسخ والمنسوخ العلوم دي بحالها لم تنظم ولم ترسم إلا في العهد المتأخر واخد بالك السؤال بقى هي أصلها في الشرع موجود ولكنها لم توجد في الصدر الأول لما؟ تفضل آه كان الموضوع عندهم ثوابت سجي يعني حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام هو فهم ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتكلم ربنا بكلام العربي يفهم ماذا يريد ربنا عز وجل وإن كان في الكلام إشكال أشكل على العربي يأتي النبي بالبيان فلا كان عاوزين بقى ال الأمر للوجوب ما لم تكن هناك قرين ولا النهي للتحريم ولا الكلام ده خالص الكلام ده سطره الشافعي وأحمد وغيرهم من الأئمة بعد انقراض القرون الثلاثة المفضلة لما؟ لما وجدوا أن العجم سينتشر على الأمة فأتوا بهذه الأشياء طيب يقول وسائر العلوم الخادمة للشريعة فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشرع إذ الأمر بإعراب القرآن منقول وعلوم اللسان هادية للصواب في الكتاب والسنة فحقيقتها إذا أنها فقه التعبد بالألفاظ الشرعية الدالة على معانيها كيف تؤخذ وتؤدى فقه التعبد بالألفاظ الشرعية دل على معنيها كيف تؤخذ وتؤدى أي كيف تعرف أن هذا المعنى هو المراد من هذا اللفظ وأصول الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عينه وعند الطالب سهلة الملتمس ده تعريف أصول الفقه استقراء كليات الأدلة يعني إيه؟ قالوا الأصل في الأدلة الإعمال كويس؟ الأصل في ألفاظ العموم إدخال كل مفرداته فيه الأصل في خطاب الشارع للنبي أن تدخل فيه الأمة دي كلها أصول المجتهد يعني عندك إيه؟ عندك الأصولي وعندك الفقيه ده التفرقة ديت في الأذهان أما في الواقع الأصولي هو الفقيه هو المحدث هو المجتهد ولكن بنعملها لنقارب المعنى الأذهان الأصولي يجي يحط كليات يقول له اتفضل الكليات هي ايه يا عم الكليات الاصل في الادله الاعمال كل دليل يقابله الاصل ان احنا نعمل به يقوم الفقيه وهو بيقرا في الادله كل دليل يقابله الاعمال الاعمال الاعمال الاعمال واخد بالك انت ازاي يشتغل على هذا الاصل طيب الاصل خطاب الشارع للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للامه ويقوم الراجل الاصولي يقوم معطي له ايه معلومه زياده يقول له خد بالك الكلام ده على العموم إلا لو جج- وجدت دليل خاص بالنبي طلعه ما تشغلوش في الإعمال واخد بالك أنت إزاي يبقى الأصول بتبقى كليات موجودة قدامه تكون نصب عين المجتهد المجتهد اللي هو مين؟ الفقيه واخد بالك وايضا كما قال هنا وعند الطالب سهله الملتمس الطالب اللي هو بقى اللي هو يتبع كلام المجتهد لان المجتهد اتبع الدليل يبقى انا اخذت بكلام الشافعي لان الشافعي اصولي وفقيه فاخذ بكل بالاصول, بالأصول وبالكليات ووضع عليها الفقه وقال لي الوضع قدامك اهو طيب وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة وما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به كما كان الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية بس طولوا بالكم بقى معايا وخليكم وخدوا بالكم معايا بالكلام اللي جاي هو هو كلام شديد شويه هريحكم اه هي مكتوبه هنا العباديه عندكم ها لادلتها في الفروع العباديه أنا عندكم في الفروع ايه العمليه مش فارقه كتير مش فارقه كتير خالص زي بعضها خليكم معايا بقى البتاع ده كداب ملوش اصل مصوره خلاص يبقى له اصل خليكم معايا بقى من اللي جاي ده احنا عندنا اتربينا على الاكابر الذين تربوا على مثل هذا الامام على ان كل انسان يؤخذ من قوله ويرد عليه صح الا مين كويس وخدنا من ضمن اللي خدناه كلام اهل السنه والجماعه لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا الا بعد عرضه على الكتاب والسنه والاجماع صح فان وافق قبل وكرامه عين والا رد على صاحبه مع التماس العذر إن أمكن كلام الشيخ هنا وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام هذا كلام باطل مش فاهم مفيش فهم جمل لحد لأن علم الكلام يؤدي إلى الزندقة والتحلل والتفسق وخير ما قيل في علم الكلام ما قاله الشافعي نضر الله وجهه حكم في علم الكلام اللي هم بيتكلموا أن يضربوا بالنعال ويطاف بهم بالأسواق والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واخد بالك لأن هيجي لنا في الكتاب ده هنات للإمام الشاطبي فهنبين عليه ما فيش ما تزعلش حد واخد بالك انت ازاي فمسألة ان احنا نجعل من أصول الدين علم الكلام لا فعش أبدا ده كلام باطل لأن بيقعد يريد أن يدلل على التوحيد بعلم الكلام يدلل على صدق الرسول بعلم الكلام قال أمال أدلة القرآن والسنة راحت فين حينما أتركها وأذهب إلى أدلة أهل الكلام لأقرر ما قرره الشريعة يبقى كده ما ما نستغنيت عن الشرع عاوز تقول حاجة اتفضل لا أصل علم الكلام مصطلح معروف عند كل أهل الناس الآن معايا آخر فضل ما هو بيقول لك إيه طب اقرأ معايا كده وكذلك أصول الدين وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنها في التوحيد وما يتعلق به يعني جعلها جعل علم الكلام وسيلة لتقرير أدلة الكتاب والسنة لا ما ينفعش ما ينفعش أبدا واضحة يا إخواننا ديت كما كان الفقه تقريرا لأدلته في الفروع العبادية أو العملية فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب المبارك في اللقاء القادم